أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وأعزائي المستمعين في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا مرحبا
كما تعودنا برنامجنا هو حوار للحق والقلوب المفتوحة آه، ندور فيه مع بعض في كلمة الله وندور في الشواهد والبيانات والدليل والبرهان عشان نعرف إرادة الله لنا ولكم وفينا وفيكم قبل أن نبدأ البرنامج سيرفعنا قدس أبونا زكريا بكلمة صلاة تفضل قدس أبونا آه، شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها الاله القدوس المعتز بالقداسه يا من دعوتنا دعوه مقدسه بالبر والطهاره لنحيا معك اسالك يا رب ان تكشف عن عيوننا لنعرف الطريق السليم المؤدي الى الحياه الابديه طريق القداسه طريق المفديين بارك في كل نفس ماثله قدامك سواء في غرف البالتوك او امام التلفزيون الان اعطنا رب نعمه لنتعرف عليك المعرفه الحقيقيه لنتحد بيك وننال منك روح القداسة من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات كل قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين أمين شكرا يا قدس أبونا شكرا حبيبي
آه، كما تعودنا آه، سنبتدئ الحلقة بسماع شهادة للمسيح وعمله في حياتنا آه، واختبار أحد العابرين والعابر اليوم أو العابرة اليوم من الحظيرة الأخرى من الظلمة إلى النور الأخت مصرية آه، وستشاركنا عبر التليفون باختبارها وكيف عمل المسيح في حياتها تفضلي يا أخت مصرية
ميرسي آه، مساء الخير يا جماعة مساء أنا النور.
مبسوطة إن- آه، النهاردة إن أنا أكون موجودة معاكم يا مرحبا أهلا بيك.
وعايزة أشارك آه، بصورة سريعة كده آه، أنا دايما لما حد بيجي يقول لي احكي اختبارك مش بعرف آه، يمكن لأنه آه، لأن هي ما كانتش نقطة تحول مرة واحدة آه، حلو.
يعني انا بحس قوي ان اللي حصل معايا ان الرب اتسرب لي الرب اتسرب لروحي ب- ب- بكل بكل رقه يعني ده اللي اقدر اقوله نعم آمين آه، واكتر حاجه يمكن اللي فرقت معايا في حياتي كلها اختبار شخص الله في حياتي آه، الشخص الحقيقي لإلهنا الرقيق لإلهنا القدوس آه، لإلهنا الحر اللي بيحترم حرية إرادتنا اللي ما بيطمسش فكرنا ومشاعرنا وشخصيتنا نعم إلهنا ال ال ال ال اللي بقدسيته وبطهارته بيقدسنا إحنا كمان وبيحفظ لنا في نفس الوقت خصوصية شخصياتنا خصوصية أفكارنا أمين إلهنا المحترم جدا جدا اللي ما بيقتحمش حياتنا غير لما إحنا نطلب منه ونقول له أرجوك تعالى اتفضل ادخل القلب ده وعمره أنت أمين
هو ده الإله اللي أنا شفته ولمسته واختبرته واللي بشوفه في كل يوم أنا يعني لو رجعت شوية كده لورا أنا من عيلة مش متدينة قوي وفي نفس الوقت آه، مش فاصلة يعني إحنا عيلة آه، متوسطة في موضوع التدين ده يعني عيلة محافظة نوعا ما آه، بنصلي بنصوم ب... يعني زي ما بيقولوا بنرضي ربنا يعني بنعمل ال- ال- اللي ربنا علينا نعم بنعمل الفرض اللي ليه علينا معتدلة بلا فرض تطابق ال- نعم
الفرد ال- ال- اللي طول عمره كان بيثقل أكتافنا ولا زال بيثقل أكتاف أهلي للأسف يعني مم.
ربنا الفرد يحميك.
ال- اللي بيستعبدنا واللي
مم.
واللي بيخلينا طول حياتنا عايشين في خوف وعايشين في رعب من, من الغضب الإلهي ومن من النار الإلهية اللي وقودها الناس والحجارة اللي مستنيانا اللي بيخلينا طول عمرنا عايشين في الرعب من الملاكين ال- ال- اللي جاسمين على أكتافنا وبيأيدوا علينا كل سهوة وكل زلة وكل غلطة عشان بعد كده ندفع حساب كل ده في الآخر للإله اللي قاعد فوق كده مستني الزلات ومستني السهوات آه.
مم.
فاحنا عيلة يعني بتخاف ربنا زي ما بيقولوا simply وانا كنت آم، بالنسبة لعيلتي كمان انا كنت حد يعتبر فاناتيك حبتين وحتى اهلي ما كانش عاجبهم الموضوع ده يعني كنت متدينة زيادة عن اللزوم بعمل كل حاجة مطلوبة مني بزيادة لا.
ال ال ال مش بس الفروض والنوافل و و و و و أها و- وكنت ب... و- يعني كنت من الناس اللي بت- بتقرا وبتحفظ وبتاع والكلام ده جميل بس ف وصلت ال ما كانتش نقطة تحول أقدر أقول بس وصلت لمرحلة إنه ما لقيتش حاجة مم.
يعني عملت كل حاجة بس مقابل ما لقيتش حاجة مم.
أقصى ما كنت بلاقيه وأقصى شيء آه، في الموضوع وصلت له هو راحة الضمير مش أكتر إن أنا بعمل اللي عليا عشان أرضي ربنا نعم.
عشان أرضي الإله الجبار اللي قاعد فوق دوت ف عملت كل اللي عليا بس ما وصلتش لأي satisfaction في النهاية مهم.
ففصلت وبقيت آه، من الناس اللي عايشة اه اوكي ربنا موجود وكويس بس انا ما اقدرش أ- اعمل اكتر من كده مم.
وخلينا كده على السطح وخلاص كويسين يعني نعم آه بس آه واضح ان الله كان ليه خطة تانية والله ما رضيش انه انا افضل كده يعني أيوة.
ف اللي حصل يعني مش هتكلم كتير في الاحداث لانه آه، بحس انه دايما آه، الاحداث ملهاش اهميه جنب ال message اللي ربنا بي بي بي بيديها لقلوبنا باستمرار يعني جنب بصيص النور ال- ال- اللي بيهدينا بيه دايما جوانا آه، اللي اللي الناس بيقولوا عليها الفطره بس احنا بنقول عليه روح الله روح الله ساكن جوانا ال- ال- ال- ال- اللي بيفضل ينكش فينا ينكش فينا لغايه ما يطلع حاجه حلوه بس تطلبه روح الله اللي بيفضل ينبش جوه السواد و- و- ويزيح كل التراب اللي على مر السنين العالم حطه واللي اهالينا حطوه واللي الكالتشر بتاعتنا حطته ويفضل يزيح لغايه ما ما يلمع كده جوانا و- و- ويصحي فينا الشوق للاله علشان في الاخر نطلبه ونقول له يا رب احنا عايزينك يا رب الشوق اللي انت حطيته فينا من اول ما خلقتنا الشوق ده صحي يا رب وده اللي حصل في في في في, في الفتره ديت الشوق دوت ربنا ابتدى يحطه فيا مع طبعا بعت لي ناس ي- ينوروا عينيا و...
نعم.
و- وتسرب لي كده شوية شوية ف أكتر شيء يمكن صدمني وأكتر شيء آه، أبهجني يعني أكتر اكتشاف أبهجني في الإله هو التجسد نعم إنه آه، التجسد يمكن دلوقتي بسمع اختبارات ناس آه، إنه كان بالنسبة لهم يمكن صعب قوي إنه ليه ليه الإله يعمل كده يعني إزاي مم.
ينزل و- ويبقى بشر زينا ويجي ويمشي وسطنا بتاع ايه يعني ما هو ممكن يوصل رسالته بصورة تانية بس ده اكتر شيء اكتر شيء جذبني للاله يعني يا رب يا رب قد ايه انت قد ايه انت بتحبنا قد ايه انت رائع قد ايه انت يا رب فظيع ان انت تلبس جسدنا وتنزل وتيجي وتعيش معانا وتعيش في وسطنا بتتنفس معانا وتاكل وتش وتشرب معانا بارك و- اسمك بل انه ما يكونش ليك مكان حتى تسند فيه راسك يعني الحياه المبهره اللي عاشها السيد في الارض بهرتني مم.
يعني ال- ال- الاكتشاف الرائع للاله الحنون للاله الجميل للاله القدوس البر كله ينزل الجمال الحق المطلق ينزل يعيش على أرضنا ينزل يعيش على ترابنا ينزل يعيش وسط خطايانا ووسط وسط الطين بتاعنا شيء مبهر جدا جدا جدا الله بجد شيء فوق الخيال وفعلا شيء حقيقي والمفروض انه ده اكتر شيء منطقي احنا عقولنا تستوعبه ان الاله يتجسد صحيح.
اذا فعلا هو اله محب ليه ما يتجسدش ليه يفضل فوق ليه يفضل باصص لنا احنا الصغيرين الخطال تحته ومش راضي ينزل من سماه آه.
ايه المنطق ايه ايه الحب في كده ايه القداسه ايه السمو في كده مفيش منتهى المحبه ان الاله ده ينزل التجسد بهرني آه بس وسنس ذن الاله عايش معايا يعني ده شيء بيفرق قوي قوي قوي قوي قوي زمان في حياتي بقولها دلوقتي بكل حقيقيه بكل صراحه زمان انا ما كانش عندي اله ما كانش عندي اله كنت ماشيه في الضلمه بتحسس كده بدور على كيان جبار كبير مش عارفه اوصل له مهم.
دلوقتي لا انا عندي اله انا عايشه مع الاله انا اكتر حاجه فرقت في حياتي هي الرجاء ان انا ليا رجاء انا في قوه عظيمه اكبر مني سنداني وماشيه معايا انا في كيان عظيم طاهر جدا جدا جدا بيبص عليا طول الليل بيحرسني وبيحرس افكاري نعم.
أنا مش بتكلم بس عن الأمور الدنيوية، أنا مش بقول لأننا مؤمنين فإحنا مش مش مش مش هنواجه شر في دنيتنا وإن الله هيفضل ماشي ورانا بيطبطب علينا طول الطريق عشان نبقى طول الوقت أغنياء وطول الوقت أصحاء وطول الوقت فرحانين ومبسوطين، لأ أنا مش بتكلم عن كده خالص. إحنا بنواجه ضيقات وممكن نواجه ضيقات أكتر من أي حد في الدنيا بيواجهها. احنا مش احنا مش عايشين في عالم آه، كريستال كده لوحدنا وفي حد بيفضل يطبطب علينا وياكلنا ويشربنا لا احنا موجودين في العالم أيوة.
بس محفوظين في العالم هو ده الفرق الفرق ان احنا عايشين في العالم بس عايشين برجاء عايشين برجاء ان احنا لنا خطة عظيمة حتى لو في ضيقات بتحصل حتى لو احنا احيانا وضعنا بيبقى تعيس وفقر وفي مرض بس احنا لينا خطة عظيمة والله بيستخدمنا وسط الظروف مهما كانت سيئة أيوة فعلا مهما كانت ظروفنا احنا لينا خطة ولينا رجاء ولينا فرح في قلوبنا ولينا سلام وفي حاجة عظيمة الله بيصنعها بينا في عمل عظيم هو موقفنا شهود انا مش عايزة اقول بيشركنا ده ده, ده شرف فظيع بس عايزة اقول ان احنا بنقف نشهد على على عمل عظيم بيقول لنا انا عايزكم معانا عايزكم معايا أيوة.
ده, ده, ده اللي بيفرق الرجاء هو اللي بيفرق احنا غير العالم هو ده اللي فارق في حياتي اللي فارق في حياتي ان انا ماشيه مع الاله ان الاله بعظمته عايش معايا انا حياتي المتواضعه عايش معايا في شغلي عايش معايا في بيتي عايش معايا في فكري في مشاعري هو ده الاله اللي انا عايشاه هو ده الرب هو ده المسيح يا جماعه ف بس ما اقدرش اقول اكتر من كده
طب يا أخت مصرية ممكن تقول لنا آه، كان رد فعل الأهل والأصدقاء إيه لما أعلنت المسيح آه، رب ومخلص لحياتي انا ما اعلنتش قدام الاهل للاسف
آه، ده برضو بيتطلب حكمة إن ده بإذن الرب في الوقت المناسب آه، ربنا هيديك الحكمة إمتى وإزاي تقوليها عشان يشوفوا قد إيه أنت بتنعمي فيه آه، تقول لنا آه، اختلفت حياتك إزاي من بعد معرفتك للمسيح
آه انا عايزه بس اعلق شويه على الموضوع اتفضلي آه يعني هو انا يمكن ال- الرب اللي بتمجده في بيتي شيء غريب جدا انه انا ما اعلنتش بس كان في احداث كتير وحاجات كتير حصلت على مدى السنين يعني انا بقالي مع الرب اولموست سبع ثمان سنين
ألف مبروك آه، ف انا اهلي خصوصا والدتي هي هي على يقين انا ايه مهم.
هي على يقين انا بقيت ايه نعم.
والموضوع مش مش مفتوح بصوره علنيه بس هي عارفه قوي وبتكلمني على اساس ان انا كده نعم.
يعني حتى وقت العيد آه، بتاعنا مهم.
تقول لي تقول لي انا عارفه انه آه، انه آه، ان انت جايه تعيدي هنا أها بس آه، بس الرب بيدي نعمه الاختلاف اللي حصل فينا وفي قلوبنا بعد الايمان خلا خل خل خلاهم يحبونا قوي وهم كده وحاسين بقيمتنا واحنا كده نعم نعم وحبنا واحنا كده نعم.
حتى لو الموضوع مش معلن هم في قرارة قلوبهم عارفين وحبنا قوي كده لان هم شايفين ان احنا مختلفين بالصوره دي نعم ف...
آه، الرب يباركك يا أختي الحبيبة ويديكي نعمة في عينيهم إنهم يشوفوا عمل المسيح في حياتك ويشوفوا قد إيه هو متقدس في حياتك فيقدسوا اسمه بسبب مم.
أعمالك وبسبب تصرفاتك كمسيحية تابعة لأبوك السماوي يسوع المسيح آه، أتسابونا هيعلق على الاختبار ويوصف لنا قد إيه قدرة الله باينة في عمل آه، الأخت مصرية اتفضل يا أتسابونا أنا بشكر الله من أجل نوعية أخرى جديدة بيقدمها لنا الله لأناس قبلوا المسيح ليس على غرار آه، العينات التي رأيناها لكن بطريقة جديدة ما فيش turning point واضحة نقطة تحول واضحة في الحياة لكن كشروق الشمس الذي يبدد الظلام هكذا أشرقت شمس البر في حياتها والشفاء في أجنحتها آمين.
أنواع مختلفة وطرق مختلفة بيتعامل بها الله مع كل إنسان يا ترى أنت من أنه نوع عزيزي المستمع والمشاهد مليون المية لك بابك له مفتاح نعم.
باب قلبك له مفتاح والمسيح معاه مفاتيح القلوب كلها ويستطيع أن يدخل إلى قلبك بس ما تقفلوش من جوه افتح بابك عشان المسيح يقدر يدخل إلى حياتك أكبر حاجة بتقفل الباب وتسنكره وتربسه المخ المقفل
نعم.
مخ مش عايز يفهم مش عايز يتفتح هي كده وبس
لا تناقش ولا تجادل اه لا تقال لا تناقش لا تجادل يا علي بس هي كده لا الانسان لما يتفتح للتفكير ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه يتفتح من اجمل الحاجات اللي قالتها الاخت المصريه انها احست باشراقه النعمه في حياتها ومع اشراقه النعمه صح الشوق اللي فيها لربنا شوق الحب الداخلي كانت بتحاول تحب ربنا عن طريق ال- الطقوس والفرائض القديمة ولكن لم تجد فيها شبعا نعم
فصح الشوق اللي في داخلها نحوه ووجهها التوجيه السليم عدل البوصلة بتاعتها إلى الاتجاه السليم آه، وأهم ما أبهر أختنا مصرية هو حادثة التجسد عمل التجسد النقطة المطعونة في ذهن آه، الإسلامي المتشدد هي نقطة الانفتاح إلى المعايشة مع المسيح الله يأخذ شكل بشر ويعيش بيننا منتهى الحب والحماية والأمان والعطف آه، مجد الرب حديث عن مجد الرب في حياتها وفي بيتها وحكمة نحن لا نشجع الإنسان أن هو بانفعال يروح يعلن و- بعدم حكمة وبهمجية لكن بنشجع الإنسان أن هو يصلي ويسمع من الرب كلام عشان يقدر يتصرف صح طب ده ما فيش إنكار لا هو الإنسان سئل مباشرة أنت مسيحي ولا مش مسيحي عشان يقول آه أو لا لكن عايش في هذه الصورة أمامهم ولكن متمتع بعشرة الإله الحي ومحبته مبروك عليك الخلاص الخلاص المتجدد أختنا مصرية وربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه وعلى فكرة أنا أرى بعين الإيمان ان هناك تحت السطح براكين نعم.
وسياتي الوقت المناسب عندما تخرج الى العلانيه لنرى مجد الله يشمل الكل امين ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه امين
الرب يباركك أخت مصرية ومبروك عليك الخلاص والنعمة آه، أمين يا رب تظهر البراكين ونرى مجد الله في كل الأرض المعمورة آه، هنتكلم دلوقتي عن آه، موضوع الحلقة آه، وهو موضوع شيق جدا وفي لذة في الحوار فيه ويطلق القلب عند التحدث عنه آه، قدس أبونا هيحدثنا النهاردة عن التقديس اتفضل يا قدس أبونا شكرا جزيلا عزيزي الفاضل الحقيقه موضوع حلقه النهارده مرتبط مرتبط بموضوع الحلقه الماضيه الحلقه الماضيه هو التحرر من سلطان ابليس والموضوع ده الطريق بعد هذا التحرر هو طريق القداسه او تقديس الحياه يعني ربنا بيخلص حياتك ويكسيك ببره ويجدد طبيعتك من جوه وبعدين يبتدي يحررك من سلطان الخطيه فتعيش في طريق القداسه.
نعم.
القداسه احبائي اولا هي صفه لله. في خروج 15 ايه 11 يقول من مثلك معتز بالقداسه.
نعم.
الله قدوس. عشان يقول عشان كده يقول في لويين 11 آية 44 إني أنا الرب إلهكم إني أنا قدوس الله قدوس عشان كده يسبحه داود النبي في المزمور 99 ويقول لأن الرب إلهنا قدوس قدوس قدوس قدوس تسبحه الملائكة بهذه التسبحة ثانيا لهذا فإن الله القدوس دعوته لينا هي دعوة إلى إيه؟ إلى القداسة عشان نقدر نعايش الله وتبقى لنا شركة مع الله الله قدوس فلا بد أن أبنائه يكونون أيضا متمتعين بهذه القداسة ويعيشون فيها عشان كده معلمنا بطرس الرسول يقول في الرسالة الأولى وإصحاح 15 نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين كونوا أنتم أيضا قديسين وبولس الرسول يقول في تسالونيكي الأولى إصحاح أربعة لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة يدعونا مش للنجاسة ربنا دعينا عشان نعيش في قداسة ولذلك يقول أيضا في كلوسي إصحاح خمسة وعدد سبعة مكملين القداسة في خوف الله الطريق بنكمله دي مسيره نعم مسيرة الإيمان مسيرة قداسة نعم.
وطهارة ونقاوة ده الطريق مع المسيح مفهوم القداسة يعني إيه؟ يعني ايه قداسة قداسة وتقديس قديس أول معنى للقداسة هو الطهارة في تسالونيكي الأولى إصحاح واحد عدد خمسة يقول وأما غاية الوصية الغاية نعم.
فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء المحبة من قلب إيه؟ طاهر طاهر نعم
القلب من جوه لازم يتطهر يا جماعة ويتنظف من النجاسة اللي فيه ومن الشهوات اللي فيه ومن القذارة اللي فيه القلب من جوه لأن القلب نجيس من يعرفه نعم.
من القلب تخرج الأفكار الشريرة نعم فعشان كده الحياة مع المسيح تطهير من جوه طهر أولا داخل الكأس ليظهر خارجها نظيفا نعم
طهارة من داخل أولا إن الطهارة ما هياش قناع من خارج زي ما قال لنا آه، أخونا علي كان بيقول كان لابس قناع لكن القداسة شيء من جوه نابع من الداخل طهارة نعم.
عشان كده داود النبي يطلبها ويا ريتك تطلب مع داود النبي دلوقتي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله قلب من الداخل قلب يعني جوه الطهارة تنبع من جوه يبقى طهارة القلب أي الكيان الداخلي ومع طهارة القلب يورينا الكتاب المقدس طهارة الفكر نعم.
قلب طاهر فكر طاهر يقول في رسالته إلى فيليبي إصحاح 4 وآية 8 أخيرا أيها الإخوة كل ما هو طاهر ففي هذه افتكروا ما تفكرش في النجاسة نعم ما تفكرش في الشهوة كل ما هو طاهر يبقى استمتاع الإنسان أن يعيش حياة الطهارة وحياة القداسة ثم يبقى القلب والفكر وأيضا الحواس الإنسان عنده كام حاسة؟ خمسة نعم.
حاسة النظر حاسة السمع حاسة الشم حاسة التذوق حاسة الإيه؟
اللمس.
اللمس نعم.
لازم دولت أيضا يبقى في قداسة نعم.
العين مقدسة والجسم والأعضاء كلهم مقدسين يقول كده في رسالة روميا صح 6 عدد 19 قدموا أعضاءكم أعضاء جسدكم نعم.
للبر للقداسة قدموها أعضاء للبر للقداسة وعشان كده السيد المسيح قال إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه نعم.
طهارة العين نعم
لما العين تبقى طاهرة إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا نعم.
وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما مسح- المسيحية بتطهر كيان الإنسان من داخل ومن خارج الحواس وفي إنجيل معلمنا متى وضح قوي الآية اللي أنا قلتها لك ديت في إصحاح 6 آية 23 عشان تبقى معروفة بالشواهد إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما دي الطهارة طهارة الداخل قدسته طهارة الفكر طهارة العين طهارة الأعضاء طهارة الحواس من كل شيء يعيش الإنسان في حياة طهرة مقدسة نعم.
طهرة مقدسة عينك بسيطة الإنسان الشرير لما يبص إلى امرأة كأنه عايز ياكلها بعينيه يشتهيها بعينيه نعم.
ويتمتم أول ما يشتهيها كده وعايز يفترسها يقول سبحان مقلب القلوب الإنسان ال- الروحاني اللي حياته مقدسة إذا نظر إلى امرأة بمسحة مقدسة وطاهرة يعتبرها أخته في المسيح لأنها بنت المسيح فلا يسيء إليها يعتبرها في مركز سامي مقدس وعواطف مقدسة بعيدة عن الشهوة والنجاسة
ليست كأداة متعة آه. طب ازاي نيجي للسؤال المهم بقى كيف احصل على القداسه؟ طب عرفنا ان الله قدوس، عرفنا ان الانسان بيتحد بالمسيح فبيعيش طريق القداسه من الداخل ومن الخارج. طيب ازاي بقى الانسان ي- يحصل على هذه القداسه؟ وده السؤال الاهم. اهم ازاي اعيش قديس؟ ازاي اعيش بالقداسه؟ نعود ونشدد على الخطوة الأولى والشرط الأول أن تكون لديك الرغبة أن تعيش طاهرا لكن واحد عايز يعيش نجس ربنا هيقدسه ازاي بس انا عايز اعيش نجس يقدسه ازاي نعم.
لو عندك رغبه انك تعيش حياه الطهاره والقداسه هياتي الخطوه الثانيه وهي انك تثق في شخص المسيح القدوس الذي يعطيك هذه القداسه كنعمه وهبه نعمه هبه مش منك لكن هو اللي اداها لك
نعم.
دعيتم للقداسه فالثقه ان المسيح يقدر يديها لك ولما يبقى عندك ثقه ورغبه يبقى فضل الخطوه اللي بعديها طلبه قول له يا رب اديني يا رب انا عارف انك انت قدوس وانا عايز اعيش القداسه دي يا رب انا عارف انك انت قادر ان تعطي هذه النعمه وانا محتاجها يا رب يسوع فقدس كياني وقدس حياتي اعطني روح القداسه روح القداسه يحل فيا ويعيش فيا واعيش في هذه القداسه يطهر الكل وبعد كده معنى كده زي ما قالت دلوقتي المصريه مش معنى كده الانسان هيعيش معصوم من الخطيه وما فيش تجارب ولا فيش الام ولا فيش مشاكل لا ده الشيطان هيزود يزود تجاربه ليك يمكن قبل ما تتعرف على المسيح كنت انت بتجري ورا آه ورا ورا ايه ورا الشيطان اه ورا ال- النا ال- الستات عشان خاطر تلوذ بواحدة منها وتلاقي الموضوع صعب قوي وتطلع روحك لكن تلاقي الحكاية متربسة بعد ما بتأتي للمسيح الشيطان يقول لك طب خد دي سهلة طب بلاش دي طب خد دي ويسهل لك الطريق ويسهل لك الوسيله ويسهل لك وتلاقي الامور الله ايه ده ده ما كانش كده الاول قال لا ما هو الشيطان كان بيذلك الاول بس دلوقتي بيسهل لك بدل ما كان بيذلك بيسهل لك ليه؟ عشان يذلك ياخدك كده في الخيه عارف زي ايه؟ زي واحد يحط يحط حبايه قمح في فخ قام العصافير تقول يا سلام ده الراجل ده كريم قوي شوف حاطط لنا حب حب كتير كده على في الحته ديت جميله ده ده راجل طيب يا اخي وقلبه حلو وتنزل العصفوره عشان تاكل من ال- الحب اللي مرشوش على ال- في الارض دي اول ما تلط الفخ يجي عفقها وقعتي ولا حد يسمى عليكي والشيطان يحط شهوات وخطايا سهله والاهبل يفتكر ان ديت ايه ده الشيطان ده كريم قوي ده محب يطب فخ الشيطان يعفئه لذلك بعد ان تقبل روح القداسه في داخلك تحفظ واحترس من اي عرض شيطاني قول له لا قول مع يوسف الصديق كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله طبعا الصور ال- القرآنية اوعى تصدق الصورة ديت اوعى ولا مؤاخذة يعني هم بها وهمت به يد المصيبة السوداء ولو كان يوسف هم بيها وهي همت بيه كان طلع من فخ الشيطان يا عم روق ده يوسف اول ما عرضت عليه رفض مسكته وطلع يجري مسكته من هدومه سابها لها ومشى وقال لك هو ذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه هو من مالك انت ولك ان تسترجعيه
الله جميل اه جميل.
لكن القلب واعي ومتحفظ ومتحذر فلا بد ان نقاوم عروض الشيطان واثابر في الصلاه له واقول له اقول له يا رب الشيطان عمال يعرض علي الخطيه الحقني يا رب انقذني نعم.
روح القداسه يتفاعل في داخلك وغير انت مجرى الفكر وحط نفسك في حضره الله القدوس نعم ترفع نفسك الى آه، مستوى اعلى من الخطيه. طيب دي نظره المسيحيه. طب ما هي نظره الاسلام عن القداسه وعن الطهاره؟ انا بقول الكلام ده عشان في ناس مسيحيين ما يعرفوش الاسلام وفي ناس مسلمين ما بيعرفوش المسيحيه فانا بوفق بين آه، ال- ال- الرؤيتين بقول لك المسيحيه قالت كده والاسلام قال كده وجايز انا ما افهمش الاسلام كويس انا ليا بالظبط بالظبط دلوقتي 4 55 سنه بدرس اسلاميات بس
55 سنه بدرس اسلاميات مش كتير اه ف وجايز جدا لان يموت المعلم ولا يتعلم جايز جدا كلامي ده يطلع فارغ ومش حقيقه يعني الكتب اللي انا بقرا فيها جايز ما تكونش صح او انا فاهمها غلط فبنتمنى حد من الافاضل العلماء والفقهاء يفهمونا الكلام ده يتفهم ازاي بس فانا بعرض اللي انا فاهمه نتيجه الدراسات ربما لا تفهم العربية لا وصدقني يا ابني بعد الجامعة وفي الجامعة درست اللغة العربية في الأربع سنين بعد الجامعة درست آه، آه، رحت على سور الأزهر سور الأزهر نعم
كنت آه، يعني فجبت آه، كتب اللغة العربية كلها من على سور الأزهر نعم.
وانقطعت لدراستها عشر سنوات وقمت بتدريسها لطلبة الثانوية العامة في مصر فأجيد اللغة العربية من جميعها ولو أنا ما بحبش أتكلم بيها عشان خاطر أنا يهمني المعنى مش يهمني وقال الله إن نعم الخطيات ما بحبش يعني الفزلكة ال- ونحن نذكرها لكي ندحض العقول الشيطانية قبل أن يفكروا فيها آه آمين آمين ربنا يعين الكل أمين
ناتي إلى الإسلام هل توجد القداسة بهذا المعنى في الإسلام وبحثت في الموقع على الإنترنت جميع المواقع الإسلامية إسلام الأزهر وإسلام دوت كوم إن أنا أبحث وفي الوراق موقع الوراق إن أنا أبحث عن إن في حاجة اسمها قداسة أو تقديس حط في ال search يطلع لي النتيجه ايه؟ المراجع رو- رو- رو- رو- مهم.
مراجع zero zero zero zero zero zero مفيش حاجه على القداسه خساره حرام يا حرام وبالبحث عن كلمه الطهاره قلت ادور على الطهاره بلاش القداسه لقيت لقيت في كنز العمال للمتقي الهندي الفصل الاول في الطهاره وما يتعلق بها حلو جميل حاجة جميلة إن الإنسان يعيش بالطهارة أهو بيقول إيه بقى؟ في حديث 17834 يقول كان النبي إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به حتة مش لازم الواحد ينطق الك- آه، يعني مش لازم ينطق نضح به فه ره جيم هه طب أنا صدقتك وقلت إنك هتتكلم عن الطهارة فعلا اه ما انا ده كان توقعي اتاريه بيتكلم على طهارة الوضوء وياخد ميه ويمسح بيها يا اخي لازمته نعم المهم اخرجه ابو داود كتاب الطهارة في باب الانتضاح انتضاح والنسائي في كتاب الطهارة ادي واحد من نوع الطهارة اللي بيتكلم عنها الاسلام الوضوء هل الماء يطهر الانسان من الخارج نحن نريد طهارة من الداخل نعم
مش مجرد من بره شويه ميه حاجه تانية في تطهير تاني لقيته في القران بقى في سوره البقره ايه 222 ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن برضو الحكاية متعلقة بالجنس أكمل الآية وتسوون يا عم كفاية كفاية فإذا الطهارة في الإسلام لا تتعدى الوضوء وطهارة المرأة عشان خاطر ممارسة الجنس لا أكثر ولا أقل وبالبحث عما يناقض القداسة قلت طب ما فيش قداسة ندور بقى على الحاجات التانية ففي باب نون كاف ألف حاه آه، نون باب أف نون كاف ألف حاء لقيت عدد الآيات المذكورة في القرآن والأحاديث خد بالك القداسة لقيتها نل نعم صفر في نون ألف نون كاف ألف ح لقيت 10600 كلمة في القرآن والأحاديث في المقابل دين دين القداسة ولا دين ال... المهم ولم يقتصر معنى هذه الكلمة على الزواج فحسب نون كف ألف ح يقول لك ده الجواز بل تعداها إلى الفعل الجنسي نفسه في الكلام وهذا هو أصل الكلمة لغويا في اللغة وهذا الكتاب أرجو من الكاميرا مان يوجه لنا الكاميرا المح... المح... آه، المعجم الوسيط وهو جمع اللغة مجمع اللغة العربية الجزء الثاني بيقول في صفحة 951 بيقول الجماع الجماع هو نون كفحة المرأة يعني نون نعم.
كفحة المرأة باضعها مش تزوجها باضعها إذا المباضعة معنى كده واسمحوا لي اللي بيقولوا ان ال ان ان الكلام الكلمه القبيحه دي اللي هي النكاح يعني بيقولوا عليها لا ده الزواج ده حاجه شريفه. طيب في مين من احباء المسلمين يقبل ان واحد يقول له يا ابن المن بلا بلا بلا صعب ذكره قبيح ذكرها قبيح خلاص بلاش منها اللي ما يعجبكش شيله قصه مش انت شريط الرقابه ماشي يا جماعه لكن احنا بنتكلم في الدين وليس في الدين ايه لا حياء في الدين لا حياء في لا الدين حياء في الدين.
الاسلامي ما التحفظ يعني نعم.
ثم تكلم ايضا ووجدنا ايات كثيره عن ما يعرف بنكاح المتعه واسف في اللفظ فسوره النساء ايه 24 تقول فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن بالاجره تستمتع بواحده ده قرشين أليس هذا ما يعرف بالدعارة الحلال تستمتع وتدي قروش فلوس خلاص تصريح دي آية قرآنية سورة النساء 24 ثم أيضا هناك الاستمتاع بالجنس من السبايا وملكات اليمين يقول إيه في سورة النساء آية 3 سامحوني برضو في اللفظ لأن لازم مش هتستقيم الكلام اللي بيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم هم. وما ملكت أيمانكم اللي تقدر تجيبها بإيدك ما تعتقهاش محلل عشان كده كانوا بيطلعوا الغزوات عشان يصطادوا النسوان صعب قوي يا جماعه دين يحض على مثل هذه الامور الله يرحمنا والناس مغروره وتفرد محمد بنكاح من وهبنا اجسادهن له لمتعته الشخصيه بايه من القران في سوره الاحزاب خمسين وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج إيه الإله اللي بيصرح بالكلام ده لا يكون عليك حرج بيدور له على تبريرات أنا آسف إن أنا أقول الكلام ده أنا بتمنى حد يرد عليه لأن الكلام ده بيخترق مخي ساعة ما بقراه محتاج إلى رد لتحليل الموقف يعني ونشوف الرد ده راح يبقى شكله إيه نعم.
علاوة على من استولى عليهن من نسائه وزوجته آه، خد زينب بنت جحش من زيد بن حارثة واخد صفية بنت حيي من دحية الكلبي وخد جورية بنت الحارث من ثابت بن قيس وخد الفتاة الفزارية من سلمى ابن أم سلمى انظر كتاب تراجم سيدات بيت النبوة للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ فرق شتان يا جماعة بين تعاليم تحض على القداسة وتعاليم أخرى تحض على عكسها عزي- عزيزي الفاضل أنا بحط قدامك الأمور مش عشان تاخدها قضية مسلمة ولا ت- ت- ت- ت- ت- آه، تريح مخك وتقول ده الراجل بيهاجم الإسلام لا لا يا حبيبي أنا بطرح على بساط البحث هذا وذاك وفتش وشوف واتخذ الطريق السليم وصلاتي إلى الله أن يرشدك الرب إلى القداسة وإلى الطهارة قل له يا رب قلبا نقيا أخلق فيا يا الله والرب يباركك أمين امين شكرا وتسابونا نريد لفت نظر المستمعين والمشاهدين الى الفرق بين النكاح والاستنكاح فهناك فرق عظيم آه، دلوقتي هنروح على البالتوك وعلى احبائنا اللي على التليفون ونسال اللي عندهم اسئله يا ريت ادمن نتحكم في الموضوع ده ويكون بعجاله وفي صلب الموضوع آه، ربي يباركهم اتفضلي المايك معاكي آه، معانا 13 دقيقه آه، نحط فيها اكبر قدر ممكن من الاسئله اتفضلي حضرتك
حضري احمد انا اسفه معلش خدت المايك افتكرتك سبته شكرا وحضر بعد اذنك كارديرو تريتمان احلاهم وتفضلي معاكي المايك يا يا ريت نقول اسئلتنا بسرعه
اتفضلي حضرتك
سلام ونعمة لرب المجد ليكم جميعا أمين آه، قلت أبونا أنا عندي سؤال هل معنى القداسة إن الإنسان لا يخطئ أبدا أرجو الإجابة وشكرا
شكرا جزيلا آه، الناس دايما تخلط بين القداسة والعصمة نعم.
العصمة حالة منفردة أن الإنسان لا لا يخطئ وزي ما قلنا في حلقة سابقة أن العصمة ديت لله وحده وحيث أن المسيح هو روح الله الذي ظهر للبشر فهو أيضا لم يخطئ بشهادة الإسلام نفسه نعم.
سمي مسيحا لأنه ممسوح من الأوزار كما قال المفسرون وايضا في حديث الشفاعه بيقول ان كل نبي بيتشفعوا بيه يذكر خطيته لهم لا انا ما اقدرش انا عندي خطيه كده لحد ما تكلم عن المسيح ولم يذكر له خطيه فاذا المسيح مس- ممسوح من الاوزار معصوم اما بقيه البشر فغير معصومين لكن القداسه معناها الصحه السليمه نعم.
والانسان اللي عنده صحه جسديه سليمه معرض إلى أن هو يمرض نعم.
ولما يمرض يتعالج نعم.
فإذا القداسة الروحية هي صحة روحية معرض الإنسان أن هو يصيبه ميكروب من الخطية لكن عارف العلاج يأتي إلى المسيح فيه علاج حياتي امين آمين امين شكرا لك قدس أبونا. آه، السؤال اللي بعده لو سمحتي آه، ويا ريت برضه في صلب الموضوع
شكرا حاضر آه، اتفضلي سكارديرا معاكي المايك وانا اسفه ان الوقت آه، بيجري لا لسه بدري كويس الوقت معانا حاجة آه، سلام آه، لكل الروم آه، سلام لأس أبونا فوقنا كلنا أبونا آم، حقيقة في سؤال جالي هنا آم، فكرني ببنت أختي جات لها صاحبتها وشافت صورتها محطوطة فبتقول لها أنت عارفة إن اللي يشوف صورتك كده ممكن تغريه ممكن يعني ي- ي- يقع في ال- في الشهوة بسببك مش لازم تتصوري ولازم تتحجبي وبنت أختي دي مسيحية السؤال بيقول يعني هل ممنوع إن الإنسان يز- ينظر لامرأة أليس الحجاب إذا وسيلة للقداسة؟ أرجو الإفادة يا أستاذ بولا. المايك معك.
آه، حلوة هو هو النظر إلى المرأة في حد ذاته مش ممنوع لكن المسيح يقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها نعم.
فالشهوة نابعة من القلب والشهوة لا يمنعها الحجاب نعم
لأن ممكن العين تخترق الحجاب نعم.
بح- قريت في جورنال واحدة كاتبة مصرية كاتبة في جورنال عن الحجاب والنقاب والمناقشات الكبيرة اللي دارت فبتقول واحدة آه، م- منقبة آه، ركبت في س- آه، تاكسي وكان سواق التاكسي
ملتحي ملتحي والزبيبة هارية راسه قرطه فقعدت جنبه يعني في الكرسي اللي قدامنا ومستنيين لما يجي زباين ف آه، ال- ال- الملتحي قال لها الله اكبر التحيات وكذا ف- فبتقول انا يعني ما ما استعمل قال لي لا وكمان مناقبه قالت له اه نشكر الله قال لها اه ده تلاقي تحت النقاب دلع بقى
كلام.
كانت فاتحه الباب ونازله فالعمليه مش الحجاب اللي هيحمي من شهوه عشان يبقى ده وسيله للقداسه العين الشريره تخترق الحجاب لتشتهي ايضا امال القضيه ايه القضيه علاج من جوه ما نطلعش من بره نعم.
علاج الداخل الله هو لما واحد يبقى عنده دمل ومطلع صديد نخيط له الجرح عشان يتكتم ولا نعالجه ونطلع ام القيح عشان خاطر ينضف نعم فالعلاج من داخل نقي اولا داخل الكاس عشان اللي بره يبان ايه نظيف وهذا هو احتياج احبائنا الى القداسه
عظيم جدا شكرا وتسابونا يا ريت السؤال اللي بعديه لو سمحت يا ادمن وبرضه في عجاله احنا معانا اقل من خمس دقائق
حاضر يا احمد حاضر يا احمد ميرسي جدا.
آه، بعتذر آه، اتفضل ستريت مان معاك المايك
آه، سلام المسيح قدس أبونا مرحب آه، بتتحفنا بهذا الكلام الجميل السؤال يا أبونا مهم.
هل هناك تعارض بين ال- حياة القداسة والزواج بمعنى هل أنا ممكن أعيش حياة القداسة وأتزوج وإذا كانت الإجابة بالإجا- بالنفي يعني ما فيش تعارض مهم.
ما أنا أتجوز مثلا اتنين وأعيش حياة القداسة وأنا متزوج مش حدني فإيه رأي أوسك في هذا الكلام؟
طيب آه، آه، فب- ببساطه جدا آه، الله خلق الانسان ادم وحواء ذكرا وانثى ليتزوجا وباركهما وقال لهما اكثرا واسمرا واملا الارض الحرام والزنا هو ما خارج هذا الرباط الرباط بين رجل واحد وامرأة واحدة ليباركهما الله ويرتبطا ويتحدا ويصيرا روحا واحدا مش خطية لكن الارتباط خارج هذا الزواج هو الزنا والقداسة هي بتقدس هذا الزواج اتفضل السؤال اللي بعديه عشان الوقت.
يا يا ريت اخر سؤال بعد للأس- للاسف ده هيكون اخر سؤال اتفضلي يا ادمن الميكروفون معاكي
شكرا جزيلا يا احمد اتفضل غليون معاك المايك
سلام المسيح وتسابونا سلام المسيح للجميع مبروك آه، ل- ل- لكل من نالوا الخلاص آه، وأرجوك يا أبي الحبيب مش هطول آه، وأتمنى كلامك وكلماتك سبب لخلاص الملايين ومبروك للأخ علي والأخت مصرية وكل أخ وأخت نالوا الخلاص وتحررهم من قيود إبليس آه، الإسلام بدلا من أن يرتقي بالإنسان ويحرره من الخطايا والشيطان انحدر به إلى حضيض الجنس والإرهاب وجواز المتعة والمحلل وتعاليم شيطانية فهل النبي والتصريح له بنكاح من يشاء وحتى لو كانت امرأة مؤمنة ألا يكون له امتياز ويفوق كل البشر لأنه نبي أرجو الإجابة على هذا السؤال ولام المسيح معكم
طيب يا مليون طيب آه، النبي ده بيتميز بنكاح النساء ولا يتميز بالقداسة واحدة من اتنين يعني النبي ده أسوة حسنة أسوة حسنة بقى في النكاح ولا أسوة حسنة في القداسة مفروض نبي من عند الله فيكون يفوق الناس نعم.
في القداسة ليس في النجاسة نعم والرسول من عند الله مثل أعلى يحتذى به فإن كان النبي فتح على البحر إن كان رب البيت بالدف قارعا فشيمة أهل البيت فشيمة أهل البيت كلهم الرقص إن كان نبي البيت بالدف قارعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وشيل بقى آه، بالدف قارعا حط بقى الكلمة اللي انت عايز تحطها وبتقول عليها انه مثل اعلى فيها وهل يستقيم المعنى آسف بكل أسف شديد يا ريت أحباء المسلمين يعقلوا هذه الأمور ويفكروا فيها احنا مش بنتهجم على الإسلام احنا بنطرح على بساط البحث ومائدة البحث هذه القضايا الفكرية والدينية العميقة عشان نفكر ونرد على هذه الأمور والردود ممكن تبعتوها لل site زي ما بيقول الأستاذ أحمد على آه، site الأحياء والعلم أمين اتفضل يا عزيز شكرا يا قدس أبونا آه، احنا اسفين جدا لان مفيش وقت تاني للاسئله لكن كل اسئلتكم سيجاب عليها بع- بمعونه المسيح عن طريق قدس أبونا اللي تبعتوا لنا على ال site حوار الحق dot com اذا كنتوا برضو محتاجين كتاب مقدس عايزين تسالوا اسئله تانية عايزين تسالوا في مواضيع اخرى من اللي تنا- اللي اتناقشناها قبل كده ابعتوا لنا على نفس ال site قبل ما بنقفل عايز اقول لكم حاجه القداسه والطهاره ليست قداسه جسد وطهاره جسد نعم الجسد لج- يجب أن يكون مقدس لكن مش من بره ما تبقاش قبور مبيضة لازم الواحد يكون طهارته من جوه نابعة من القلب نفس القلب اللي اتقال عليه سبحانه مغ- مغير القلوب أو مقلب القلوب في رواية أخرى لا القلب ده ثابت وعينه على محبة المسيح لازم نتقدس إننا نكون قديسين مثلما أبانا قدوس لازم دايما نفكر في الشخص اللي قدامنا كأنه إنسان الست اللي قدامنا كأنها إنسانة أخت في المسيح أخت في الإنسانية مش لازم في المسيح مش إنها أداة متعة مش إنها آه، شهوة عابرة مش يستنكح لأن الاستنكاح غير النكاح الاستنكاح هو مؤقت لقضاء الحاجة والانصراف النكاح حتى لو قلت إن هو جواز عيب نقولها اسم تاني ما تسموها زواج ماله اسم زواج فكروا وعوا وإذا كان في حاجة قلناها غلط راجعونا فيها واحنا على استعداد للحوار البناء بنشكرك يا أتسابونا على فتح الموضوع دوت وبنشكرك على وقتك الثمين الحمد لله الرب يبارك خدمتك وإلى اللقاء صلواتي لكم سلام المسيح إلى اللقاء
أمين.